بسم الله والابن والروح القدس الواحد آه، المرة اللي فاتت آه، كنا بدأنا إصحاح تسعة وقطعنا فيه شوط طويل آه، يوحنا تسعة قصة المولود أعمى هراجع معاكم عشان احنا وصلنا إلى نهاية القصة يعني ف هراجع القصة بسرعة القصة تبدأ في بعض طرقات الهيكل غالبا أو في مكان ما مش بعيد عن الهيكل إن هما التلاميذ كانوا حوالين ربنا يسوع المسيح وشافوا المولود أعمى وكان جالس يستعطي يعني شحات فدار بينهم الحوار من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى وقلنا إن دي ليها خلفية إنه اليهود يعتقدوا ان اللي مولود بعاهة مولود غالبا بسبب خطية اما خطيته هو او خطية والديه وفسرنا كل اعتقاد والسيد المسيح لغى الفكرة خالص وقال لا هذا اخطأ ولا ابواه حتى ولد اعمى لكن لتظهر اعمال الله فيه ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني ما دام نهار بعد كده السيد المسيح تفل على الأرض وعمل طين وطلب الطين عيني الأعمى وقال له روح اذهب اغتسل في بركة سلوان فمضى واغتسل وعاد بصيرا ومعلمنا يوحنا يقول لنا ان كلمة سلوان معناها مرسل وهي إشارة إلى عمل السيد المسيح المرسل لنا من السماء ليخلص العالم بعد كده دخل المولود أعمى في سلسلة من التحقيقات الناس اختلفت عليه هو ده الأعمى ولا, ما كان ولا مش هو أول مجموعة الجيران والقرايب بعضهم قال هو وبعضهم قال مش هو لكن المولود أعمى قعد يأكد أيوة أنا اللي كنت أعمى خدوه للفريسيين حاولوا يتهربوا من حقيقة القصة لأنه إعلان أن المسيح عمل معجزة كبيرة زي كده مش هيبقى لصالحهم وهم بيحاربوا المسيح حاولوا يرجعوه عن كلامه ما عرفوش فاستدعوا والديه والديه عارفين ان الفريسيين بيكرهوا سيرة المسيح له المجد قالوا لهم هو ده ابننا صحيح واتولد اعمى لكن خف ازاي دي مش بتاعتنا اسألوه هو كامل السن استدعوه مرة اخرى عشان يحققوا معاه وقالوا له شوف من الاول كده ما تنساش ان هذا الانسان خاطئ طبعا احنا قلنا تهمة خطيته هنا انه صنع هذا في سبت فكانت اجابته العظيمة لما قال لهم اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر مش مهم رأيكم فيه انا اعرف ان انا كنت اعمى ودلوقتي بشوف ودي شهادة كافية ليا ان انا اقتنع بهذا الشخص قالوا له طب رأيك فيه ايه كان قبل كده قال انه نبي وقالوا له انت تلميذ ده احنا تلاميذ موسى احنا مش عارفين ده مين كلمه قال لهم مش عارفين ازاي عمركم سمعتوا عن واحد خلق عينين لأعمى واحنا عارفين ما ربنا لا يسمع للخطاء بالتأكيد هذا الشخص من الله لأنه خلق عينان لمولود أعمى فقالوا له انت هتعلمنا وشتموه وطردوه من الهيكل فوجده يسوع كان السيد المسيح كان مستني نهاية التحقيقات عشان يستقبل هذا المولود أعمى بعدما طرد من المجمع طردا نهائيا في الغالب فقال له أتؤمن بابن الله قال له هو فين يا سيد لأؤمن به قال له الذي يكلمك هو فسجد له وقلنا في الآخر أن سجود المولود أعمى للمسيح له المجد وهو بيقول له أتؤمن بابن الله شهادة واضحة أن المولود أعمى آمن في آخر القصة أن ربنا يسوع المسيح هو ابن الله بالحقيقة حتى أنه سجد له وهكذا تعرف المولود أعمى على حقيقة المسيح له المجد وكده اكتملت رؤيته أو استنارت عيناه بالحقيقة مش بس عينيه الجسديتين لكن كمان عينه الروحية عرفت الحقيقة اللي لسه اليهود ما كانوش عارفينها وهو ده بقى آخر كلام هيقوله المسيح في الإصحاح نقرأ من عدد 35 إصحاح 9 35 فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو احنا سبق وقلنا هو هو دي اللي هي يهوى أو أنا هو هي إعلان عن لاهوته لأن ده التعبير اللي كان بيقوله الله في العهد القديم حينما يسأل ما اسمك يقول أنا هو فهنا لما قال له هو هو آمن به فقال له أؤمن يا سيد أؤمن يا سيد وسجد له فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان قال لهم يسوع لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية إعلان غريب من ربنا يسوع المسيح له المجد لما يقول لدينونة أتيت إلى هذا العالم أنت يا رب قلت قبل كده لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم هنا ليه بتقول لدينونة أتيت إلى هذا العالم لحتة مهمة المسيح له المجد لم يأتي ليدين العالم بمعنى أنه جاء ليخلص العالم مأموريته في مجيئه الأول أن يقدم الفداء عن الكل لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية زي ما شرح معلمنا يوحنا دي, الم... دي ده المجيء الأول ودي المأمورية في مجيئه الأول اللي هو في تجسده لكن سيأتي زمن يأتي المسيح مرة أخرى على الأرض للدينونة ده المجيء الثاني فهو لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم لكن ما نقدرش نلغي أن مجيء المسيح على الأرض عمل نوع من الفرز أو الدينونة المسبقة بمعنى السيد المسيح جه خلص الناس لكن بالتبعية كل اللي هيؤمن بربنا يسوع المسيح وخلاصه هيتمتع بهذا الخلاص تبع السكة اللي هيمشي اللي ربنا حاططها له اللي هيرفض المسيح له المجد والقصة كلها كده بيحكم على نفسه بالإعدام فإن لم يكن المسيح قد أتى ليدين العالم إن إلا أن الدينونة جاءت معه لأنه لو الناس رفضته كده سيستحق الدينونة معرفش الكلام واضح ولا لا نقوله بطريقة تانية المسيح قال لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم هنا يقصد انه مش جاي يحكم على الناس بالهلاك جاي يخلص الناس من الهلاك ده غرضه دي مشيئته الله يريد ان الجميع يخلصون لكن حين اتى الينا المسيح على الارض جاءت الدينونة بالتبعية لأن في ناس قبلت وفي ناس رفضت اللي قبلوا بدأوا طريق الخلاص واللي رفضوا حكموا على أنفسهم بالدينونة فإن لم يكن غرض المسيح أن يدين العالم إلا أن الدينونة جاءت معه إلى العالم بمجيئه هو عاوز ينقذ الكل لكن مجيئه صار سبب خلاص للبعض وهلاك للآخرين اللي رفضوه فهنا بيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون يعني اللي زي المولود أعمى ده هيفتح ودي لو تلاحظوا قالها في أول وعظة ليه ربنا يسوع المسيح تلاقوها في له أربعة لما دفعوا له كلمات من أشعياء النبي عشان يتكلم بيها في المجمع فقال الجزء بتاع أشعياء اللي بيقول روح الرب عليا لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي للمأسورين بالإطلاق للعمي بالبصر فكان أول كلماته أنه بيحط منهج خدمته بيقول أنا جيت على الأرض والروح القدس مسحني يعني جعلني مسيحا أو يعني اختارني المسيح الحقيقي عشان أنادل الناس بالعتق من العبودية بالإطلاق ولكل العميان بالبصر طبعا المقصود بالعميان هنا إيه العميان عن معرفة الله هنا هنا المسيح له المجد بيتكلم عن العمى الروحي لأن ده يهمه أكثر من العمى الجسدي فالراجل المولود أعمى صار مبصرا جسديا وأيضا صار مبصرا روحيا لأنه تعرف على المسيح كإله فبيقول لدينون أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون يعني العميان اللي كانوا جاهلين بربنا حين أمنوا بالله بإيمان الأطفال صاروا مبصرين ويعمى الذين يبصرون يعني المسيح جاي يشفي الأعمى ويعمي المفتح طب يعني ايه دي يا رب طب المبصر ما تخليه مبصر وخلاص لا هنا يقصد ايه الذين يظنون في أنفسهم أنهم يعرفون الله ويرفض المسيح له المجد فيصير عميان عن معرفته بطريقة تانية الفريسيين اللي هم المفروض رجال الدين وأكثر ناس مذاكرين العهد القديم وأكثر ناس حافظين النبوات وأكثر ناس المفروض مستنين المسيح صاروا عميان شافوا المسيح وقبلوه ورفضوه ليه؟ لأنه لدينونة أتى المسيح إلى العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون زي ما قالها في حتة تاني في متى 11 يقول أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال هكذا صارت المسرة أمامك يعني دي خطة ربنا إن البسطاء الممثلين في الأطفال وغيرهم يقبلوا بسهولة فيفتحوا ويتعرفوا على ربنا ويكتشفوا خطة الله لخلاص البشرية والبهوات الحكماء والفهماء والفريسين وأمثالهم يعموا عن الحقيقة بسبب كبريائهم فالسيد المسيح بعد ما شاف المولود أعمى وبعد ما المولود أعمى سجد له معترفا بأنه ابن الله المسيح بيقول أنا جيت أصل العالم ده عشان الأعمى يفتح والمفتح يعمى, يعمى فسمع الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له ألعلنا نحن أيضا عميان طبعا هم حسوا أن الكلام بيمسهم من زاوية معينة قالوا له أنت فاكرنا احنا عميان ولا إيه التهكم المعتاد بتاعهم هو طبعا يقصدهم فعلا فهم حسوا ان هو يقصدهم فقالوا له ليه هو احنا كنا عميان عمرنا قال لهم شوفوا لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية الآية دي مهمة وعاوزين نقف عندها دي آخر آية في يوحنا 9 لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية يعني ايه يعني لو انت واقف قدام ربنا مش عارف وجاي تقول له يا رب عرفني واقف في عجز وفي جهل بتطلب معرفة من, من الله تاخد لكن تيجي ربنا تقول له انا عارف كل حاجة وانا فاهم كل حاجة وانا كويس طب امال جاي ليه لكنكم تقولون أننا نبصر خطيتكم باقية هنا يعني إيه لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية مش مقصود بيها أن الأعمى ما عندوش خطية لا طبعا مقصود بيها أن الذي يأتي إلى المسيح له المجد كأنه أعمى عن الحقيقة يطلب الإبصار الله يرفع كل خطاياه ويعطيه هذه الاستنارة الروحية فلو كنتم عميان ما كانتش الخطية تبقى مشكلة لما يجي الواحد لربنا وهو منكسر القلب متضع تائب ندمان عن حياته بيقول له يا رب انا ما اعرفكش ولا اعرف حاجة خالص انا انسان تايه ده ياخد غفران خطاياه وياخد كمان نعمة استنارة يبتدي يقرب ويشوف ربنا لكن لما يجي واحد في الريس ربنا يقول له رب شوف بقى انا بصوم وبعشر ولست مثل باقي الناس ولست مثل هذا العشار ده هيفتح امتى ده مش هيفتح ابدا ده لانه يظن انه مبصر فخطيته باقية معنى كده ان كلام طبعا المسيح هنا كان كلام رمزي يشير الى المسيح بيشجع الناس انها تيجي تعترف بعماها ان الناس تيجي ربنا تقول له رب مش فاهم مش عارفك عاوز اقرب منك انا بعيد انا ملوث بالخطايا انا عاوز تقبلني الانسان اللي بيجي منكسر في توب الاعمى الذي يريد الابصار سهل ربنا يشيل خطاياه ويصلح نظره الشخص اللي يجي بيدعي انه عارف كل حاجه وفاهم كل حاجه وشايف كل حاجه ومش محتاج الغفران في حاجه ده هيفضل خطيته باقيه التائب تغفر له خطاياه ويبصر المسيح غير التائب بين قوسين المتكبر تظل خطاياه باقية ولن يبصر المسيح واضحة الفكرة المولود أعمى كان منكسرا وضعيفا أخذ عطية الاستنارة الروحية والجسدية الفريسيين وهم يروا الله أمامهم يصنع عجائب هذه عددها ظلوا عميان عن الحقيقة يرفضوا الله ويرفضوا الغفران وضيعوا نفسهم فالسيد المسيح بينبهنا وده تنبيه مهم قوي في الصيام هنسمعه بعد اسبوعين في الحد السادس سبق وقلنا لكم انه قصة المولود اعمى كلها بتصليها الكنيسة في الحد السادس من الصوم لان الكنيسة عاوزانا كلنا في الصوم الكبير نفتح لان الصوم مدرسة التوبة وموسم التوبة فعاوزانا كلنا نقرب من ربنا ونشوف نشوف الحقيقة المسيح جاء إلينا على الأرض حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون ففرصتنا نفتح فتقول لنا في آخر القصة لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية يبقى دورنا إيه نيجي ربنا نقول له نحن نعترف أننا عميان ولكنكم لو قلتم أننا نبصر خطيتكم باقيه لو قلت احنا عارفين احنا فاهمين احنا كويسين مش هتتغير ابدا لو جه الواحد لربنا كمريض ربنا يشفيه لكن لو جاله قال له يا رب انا صحيح هيقول له لا يحتاج الاصحاء الى طبيب طيب اهلا وسهلا بس هتاخد مني ايه مش هتاخد مني حاجه كل ما الواحد فينا يجي ربنا مكسور وتائب ومحتاج ياخذ والذي ياتي كانه غير محتاج هذا أعمى تظل خطيته باقية الحتة دي مهمة لأننا ساعات اللي عطلنا عن الرجوع لربنا إحساسنا بعدم الاحتياج احنا كويسين اه طول ما احنا بنقول ان احنا كويسين ومفتحين وفاهمين وشايفين خطياتنا باقية اول ما نحس ان احنا فعلا بعاد وضعفاء وعميان ومش فاهمين ومش عارفين يبقى في امل ان احنا نخف ندخل في اصحاح 10 دلوقتي شفنا ربنا يسوع المسيح له كل المجد صنع معجزات كثيره من اهمها معجزه المولود اعمى ومعجزه المخلع مريض 38 سنه والتقى بناس وشخصيات مهمه زي نيقوديموس وزي السامريه وبدا معجزاته بعرس قانا الجليل وعمل حاجات كبيره وبقى له شعبيه كبيره زي ما شفنا بعد حادثة الخمس خبزات والسمكتين والناس كتيرة بقت تمشي وراه هنا الضعظة هم جدا عن نفسه يوحنا عشرة هو إصحاح الراعي الصالح وهذا الإصحاح يعني طبعا ما فيش كلام يعبر عن جماله وعن المعاني اللي فيه وعن الإعلانات اللي المسيح قالها عن نفسه كراعي إصحاح دسم جدا وغني جدا والكنيسة بتحبه قوي الكنيسة القبطية لدرجة إن الإصحاح ده بيتكرر عشرات المرات في القداسات عارفين السر في كده إيه؟ الإصحاح ده الكنيسة تحطه مدرسة قدام كل الأساقفة والبطاركة يتعلموا فن الرعاية يتعلموا كيف يكون الراعي راعيا صالحا فتلاقوا انه في رسامة البطاركة والأساقفة بيتصلى انجيل الراعي الصالح وفي نياحتهم وتذكارهم في السنكسار نقرا فصل الراعي الصالح فلأن السنكسار اللي هو كتاب تذكارات الأيام وأعياد القديسين مليان بطاركة وأساقفة تلاقوا أيام كتيرة قوي من السنة فيها إنجيل الرعي الصالح يعني تدخل في يوم كده في نص الأسبوع تصلي قداس تلاقي القداس آه، الإنجيل بتاع القداس أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن خراج تسأل ليه بيقروه يقولوا لك أصل النهاردة عيد الأنبا سنسف النهاردة عيد القديس فلان ففي تذكارات أو نياحة البطاركة والأساقسة الكنيسة بتنشغل بالفصل ده ليه بتقدم لنا المثل الأعلى لكل دول المثالية الكبيرة بتاعة المسيح الراعي الوحيد الراعي الحقيقي الراعي الصالح اللي كل الرعاة بصوا عليه وعاشوا زيه عشان كده استحقوا إكليل الرعاية وإكليل الخدمة اللي كملوه على خير يبدأ السيد المسيح بكلامه الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص الحقيقة المسيح له المجد مش أول واحد في الكتاب بيتكلم عن الراعي الراعي دي قصة كبيرة قوي من أول العهد القديم تلاحظوا أنه الله في اختياره اختار رعاة مشهورين يعني يمكن من أشهر الرعاة اللي ربنا وكلهم على خدمته كان مين؟ موسى النبي موسى النبي قعد يعتقد حوالي أربعين سنة راعي غنم رعاية الغنم كانت بتعد الإنسان لرسالة لأن الرعاية هتعلمه الحب هتعلمه الاحتمال هتعلمه ينشغل بمصلحة الخرفان اللي معاه هتعلمه يحفظ أسمائهم كويس هتعلمه عينه على واحد واحد لحسن واحد يزوغ مدرسة رعاية الغنم مدرسة رعاية الغنم الطبيعية دي فبعد ما كان موسى أستاذ في العلوم الحضارية في مصر لأنه ابن ابنة فرعون في وقتها قال له كل العلوم دي شيء تعالى خد بقى إيه درس خصوصي عند رعاية الأغنام عشان تنفع تبقى راعي وخدوا سنين طويلة في رعاية الغنم فصار حليما جدا حتى يقول انه كان احلم انسان فنفع بعد كده في رعاية هذا الشعب الغليظ الرقبة الشعب اليهودي بعد سنين طويلة يجي راعي تاني لم يوجد قلب مثل قلبه أمام الله اللي هو داود النبي كان برضو راعي أغنام حتى أنه يفتكر بعد كده يقول له يا رب أنت خدتني من ورا الغنم وجعلتني ملكا أنا مش هنسى أنا أنا اللي كنت بجري ورا الغنم أنا مش هنساها لأن هي دي المدرسة اللي خلتني راعي صالح إذا الرعاية موجودة في الكتاب كتير حتى أن أبونا إبراهيم نفسه يعني يعتبر كان شغلتهم الراعي ساي كان صاحب أموال كتير لكن هو شغلته الأساسية كانت الرعاية الحاجة الثانية أن ربنا كان بيسمي رؤساء الكهنة والكهنة أحيانا كان يسميهم رعاة وكان يعاتبهم يعني في إصحاحات مشهورة زي أرمية حزقيال 34 وأرمية 23 في عتاب للرعاة ويقول ألا يرعى الرعاة الغنم ليه الرعاة دول مش واخدين بالهم من الغنمات في عتاب طويل قالوا ربنا للرعاة اللي هم رؤساء الكهنة في العهد القديم اللي انحرفوا عن رعاية الشعب وبدأوا يعلموا تعليم غلط أو بالتعبير حسقيال يقول لأنهم يرعون أنفسهم يعني بدل ما بيرعوا الغنم بيرعوا نفسهم يعني الراعي الصالح هتلاحظوا ايه بعد كده يبذل نفسه عن الخراف اخر حاجة يفكر فيها نفسه الراعي اللي مش صالح اول حاجة يرعى نفسه فدي المشكلة اذا فكرة الراعي او الرعاة فكرة قديمة ومشهورة عند اليهود وكلمة معروفة عندهم قولت ان رؤساء الدين كرعاة لكن كان في لوم وعتاب طويل للرعاة وكان في نبوات أنه سيأتي الراعي الحقيقي الممثل في ربنا يسوع المسيح فأول قاعدة حطها لنا ربنا يسوع المسيح عن الراعي الصالح قال لنا إيه قال لنا الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر ذاك سارق ولص انت لو بتشتغل في الراعي تميز الراعي من الحرامي ازاي الراعي يدخل من الباب هيفتح الباب ويدخل ليه الغنم عارفينه وهو عارف طريق الباب ودي ده بيته يعني الحرامي مش هيدخل من الباب طبعا لأن الغنمات ممكن تعمل صوت وممكن ما ترتاحش وتخرج معاه و- ويمكن ما يعرفش مدخل الباب وما عندوش مفتاح الباب الحرام يوم ما هيدخل سيدخل من موضع آخر طبعا الحظائر زمان ليها مئة حتة يتنط منها يعني لكن مش هيدخل من الباب هنا السيد المسيح بيحط نفسه له كل المجد كراعي حقيقي وراعي وحيد لشعبه قصاد الرعاة المزيفين اللي هم مين جماعة رؤساء الكهنة والفريسيين اللي هم سبب الخلاف في ال- في الإصحاحات اللي قبل كده تلاحظوا الإصحاحات الأخيرة كلها اللي فاتت في صراع واضح بين رؤساء الدين رؤساء الكهنة والسيد المسيح فهنا في الإصحاح ده هيحسم الصراع وهيقول لهم الفرق الأساسي إن هو راعي صالح ودول شوية حرامية لأن هم في نظر المجتمع كانوا رعاة لكن رعاة مزيفين لأن هم رعاة غير صالحين فأول فرق لا يدخل من الباب ده الحرام أما الراعي الصالح فيدخل من الباب بعد كده هيقول لنا المسيح أنا هو باب الخراف اللي يدخل مني يبقى راعي صالح واللي يدخل ما يرضاش يدخل مني يبقى راعي مزيف بمعنى المعنى البسيط المباشر اللي قدم ربنا من خلال ربنا يسوع المسيح له المجد يبقى راعي صالح اللي قدم ربنا بره المسيح يبقى راعي مزيف اي كلام يقول انه ممكن تعرف ربنا بره المسيح يبقى كلام مزيف الكلام اللي بيقول ان الطريق الوحيد الباب اللي يدخل منه الراعي هو المسيح يعني عاوز ترعى الخراف كلمهم عن ربنا يسوع المسيح هو ده الباب اللي من غيره مفيش خلاص لحد دي هتيجي قدام شوية لكن ببساطة هناك سراق كتار من اليهود ومن غيرهم بعد كده لأن دول لا يصلحوا للرعاية لأنهم ببساطة رفضوا الباب بدل دخلوا من حتة تاني رفضوا المسيح يبقى مش رعاة صادقين أم، برضو التأملات هنا كتير الكلام هنا لكل راعي أو كل خادم في كل جيل الخادم أو الراعي الصالح لازم يدخل من الباب للخراف ما يدورش على موضع موضع آخر يعني إيه يعني يكون غرضه واضح ونقي اللي هينط ده طب هيكون عاوز يرعى الخراف مش ممكن طبعا لازم له غرض ياخد يذبح وياكل ويسرق فالإنسان اللي داخل الخدمة ليس له غرض إلا الكرازة بربنا يسوع المسيح عاوز الناس ترجع وتتوب ده راعي كويس لكن اللي داخل له أغراض أخرى فمش داخل من الباب ده لازم حرام أما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب هتلاحظوا انه طبعا بيتكلم عن حظيرة جميلة فيها خرفان ليها باب وليها بواب الحقيقة الباب هو المسيح والبواب هو المسيح والراعي الصالح هو المسيح في أمثلة كتيرة تلف فيها وتلاقي ان المسيح الكل في الكل فيطلع برضو البواب هو المسيح طبعا في ناس تقول البواب هو الروح القدس ما فرقتش كتير يعني ايه يعني الانسان اللي عنده روح ربنا لما يجي واحد يكلمه كلام كده مش مظبوط مش من الباب يقفل ما يرضاش يفتح قلبه ليه يحس ان الكلام ده ده مش من الباب لكن لما يكون انسان ممتلئ بالروح القدس واحد بيكلمه كلام صح تلاقي الباب اتفتح على طول ليه الروح القدس يفتح الباب عشان يقبل الكلام الحلو ويزداد توبة وقداسة لهذا يفتح البواب يعني الله يفتح قلب الإنسان ليسمع التعليم السليم عشان يتوب أو إن المسيح له المجد يدي نعمة للراعي الصالح عشان يخلص النفوس لكن شوية شوية إن كان حرامي لازم البواب يقفل الباب في وشه لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها هو ليه بيدعوها بأسماء لأن هو اللي مسميها واخدين بالكم عشان كده يقول بأسماء لأن الخروف ملوش اسم في شهادة الميلاد الخروف اللي بيسميه الراعي بتاعه هو اللي بيسميه فالحقيقة اسمنا أساسا معروف عند ربنا أكتر من أي حد أو كل واحد فينا له اسم غالي عند ربنا عشان كده تلاحظوا ان احنا في المعمودية ساعات ندي اسم تاني عشان تبقى ده الاسم الجديد بتاعك ده الاسم الغالي بتاع ربنا اللي بيناديك بيه هنا الخراف تسمع صوته لأنه يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها لما يدخل حرامي على الحظيرة مش هينادي الخرفان بأسماء معرفش أسماء لكن الراعي الصالح لما ينادي بينادي كل خروف باسمه أو بطريقته برضو دي إشارة جميلة عن المسيح له المجد المسيح له المجد يعرف احتياج كل شخص يعرف سر كل شخص يعرف قلب كل شخص يعرف يدخله على على على جوه على طول ويناديه باسمه بالاسم اللي هو يحتاجه ويحبه لأن ده المسيح اللي يعرف كل حاجة يعني يدعو خرافه الخاصة بأسماء فيخرجها لكن الحرامي ممكن يقول كلام يقلب لك كيانك ويلخبط لك دماغك وما يريحكش ليه؟ لأنه ما يعرفكش الراعي الصالح يعرف مدخلك لأن هو الراعي هو اللي عملك هو صاحبك هو أولك وآخرك هو اللي عارف سرك عشان كده لا يمكن نجد راعي مثل الله لأن الله وحده هو اللي يعرف سر كل واحد فينا وأعماقه واحتياجاته الله يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا لازم نفهم كده فهمنا وعارف احتياجاتنا أكثر جدا مما نفهم نفسنا ونعرف احتياجاتنا فالوحيد اللي يقدر يريحك ربنا واللي يقدر يناديك بسرك وباسمك هو ربنا لو افتكرت الإصحاح الأولاني في إنجيل يوحنا لما جابوا له نسنائيل قال له تعالى انت اسرائيلي لا غش فيك انت من تحت التينة وانا عيني عليك قال له انت ملك اسرائيل انت ابن الله انت ما فيش زيك قال له كل ده عشان بقول لك شفتك تحت التينة ده انا هفرجك قال له لا انت الراعي الصالح انت اللي عارف خروفك باسمه انت اللي فاهم كل حاجة انت اللي عارف سري انت اللي شايفني من اول يوم لاخر يوم في عمري انت تستحق ان تدعوني باسمي واخرج وراءك هطلع وراك يا رب لانك انت اللي عارفني طبعا كل ما ينطبق على المسيح له كل المجد كراعي صالح ينطبق على الرعاة اللي هيخلوا المسيح مثل اعلى يعني خلي بالكم انه ترك رعاة حسب قلبه يقول كده في الكتاب اعطيهم رعاة حسب قلبي يعني ربنا هو الراعي الصالح له كل المجد لكن يختار لشعبه رعاة على مزاجه فكل راعي يحط عينه على الكلام ده ويقول ايه انا عاوز اشبه المسيح في دي عاوز انادي الناس باسماء لكي اخرجها يعني ايه تنادي الناس باسماء يعني تفهمهم تحبهم تعرف احتياجاتهم ت- تدعوهم حسب احتياجاتهم وحسب اسمائهم فيخرجوا وراك يخرجوا ليه عشان ترعاهم ما هم طول في الحظيرة مخنوقين برضو الدنيا زحمة عاوزين يطلعوا للرعي مش هتقدر تخرجهم غير بكلمة السر الكلمة اللي تربطك بينك وبينهم هي اسم كل واحد فيهم اسمه الجديد وعلاقته بربنا يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها ده بيشرح, بيشرح لنا عمل الراعي بدقة عنده خبرة ربنا يسوع المسيح له كل المجد طبعا فقال هو يناديهم فيطلعوا له كلهم وبعدين يتحرك يمشي كلهم في ديل يبقى في الأول المسيح بينادي الواحد ويناديه باسم ويدخل في أعماقه وبعدين يقول له إيه يقول له امشي ورايا عينك عليا وامشي ورايا تقول له يا رب انت شايل صليب يقول لك وماله لا استطيع احد ان يكون لي تلميذا ان لم ينكر ذاته واحمل صليب وياتي وراي خليك ورايا صليب صليب هو يعني الصليب هيوديك على فين منع السماء ما تخافش اسمع الكلام وخليك وراء فيذهب أمامها عشان كده المسيح ببساطة جه على الأرض وتعذب وتبهدل وتألم وتصلب ليه عشان يفضل دايما قدام عينينا طب انت داخل تجارب ومال ما المسيح قصاد عينك لو كان المسيح لم يتألم كنا نتخانق مع ربنا ونقول له يا رب احنا تهنا الألم ده لزومه ايه التجارب دي مش فاهمينها الضيقات دي نستحملها ازاي لكن النهاردة في وسط الضيقات أول ما نحس بالضيقات والألام يقول انتوا انا انا ما وعدتكوش بغير كده انا قلت لكم همشي قدامكم وهتمشوا ورايا انا ماشي قدامكم وشايل الصليب امشوا ورايا من غير كلام يذهب امامها يعني يفضل المسيح قدوة قدام عينين كل الخرفان ودي مهمة قوي ومهمة كل راعي انه يصدر المسيح له المجد كده قدام كل الرعية في العهد القديم موسى النبي كان راعي وكان راعي صالح على قده يعني بس كان راعي صالح لكن تلاحظوا ان في رحلة الخروج ما كانش هو اللي بيقود الشعب كان ايه كان عمود النور او عمود النار هو اللي يتحرك الشعب كله يتحرك وموسى في ديله يبقى الراعي الصالح بقى يشاور على الراعي الحقيقي يقول للناس يلا امشوا وراء ما تمشوش وراي انا موسى يقعد كم سنة وهينام لكن الراعي الصالح لا ينام الراعي الحقيقي المسيح له المجد كان يقف تابوت العهد فموسى يهتف كده يقول قم أيها الرب الإله وليتفرق جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل مبغض اسمك والتابوت يتحرك وموسى في ديله وكل الشعب في ديله لأنه راعي شاطر باصص على الراعي الصالح منين ما يمشي كل الشعب يتحرك وراه فهنا يقول يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته يعني إيه صحيح الخروف جاهل والخروف محدود جدا في علمه وطاقته والخروف يعني حيوان مهما كان لكن عنده معرفة صغيرة أوي والمعرفة دي توصله للسماء إيه المعرفة دي إنه يميز صوت الراعي صوت الراعي الصالح اللي بيحبه كفاية إنك تعرف دي كفاية كخروف إنك تعرف صوت الراعي بتاعك وتمشي وراه مش لازم تسأل رايحين فين مش لازم تفهم في السكة هتشوف إيه مش لازم تعرف هتشرب امتى وهتاكل امتى وهتنام امتى اقول لك حاجة صعبة مش لازم تعرف امتى هتتذبح كخروف لكن الاهم من ده كله انك تبقى عارف صوت الراعي وتمشي وراه هي دي رحلة حياتنا كلها اعرف صوت الراعي وخليك ماشي وراه الى مياه الراحة يوردني خلي بالكم اللي قال المزمور ده داود الراعي كان بيقوله بلسان غنماته فاهمين مزمور الراعي لما قال المزمور ده كان بيقوله بلسان غنماته كان يشوف الغنمات فرحانة ومش قلقانة هو الوحيد اللي عينين فحصحة أحسن يجي يديب ولا تعلب ولا حاجة لكن الغنمات فرحانة عمالة تتمرغ في في الخضرة وتشرب المية فقال المزمور بلسان الغنم قال الرب راعي فلا يعوزني شيء إلى مياه الراحة يوردني في مراع خضر يربضني يرد نفسي يهديني وهك عصاك وعكازك يعزيانني ده هو في يعني عمق إحساسه بالخرفان كان بيحس إن الغنمات عشان ما ترفعش راسها طول السكة وتبص عليه كانت بص على إيه لأن راس الغنم لتحت كل اللي تشوفه الغنمات اللي ماشية جنب الراعي إيه دقة العصاية هي دقة العصاية دي تريح الغنم ليه عينيهم على الدقة دي يمشوا وراها مش شايفين اكتر من كده ان كانت عصاية ولا عكاز المهم انها تدق وهم يمشوا وراها فهو الغنم كل المطلوب منه انه يعرف الصوت ويمشي وراه يقول الخراف تتبعه لانها تعرف صوته واما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لانها لا تعرف صوت الغرباء حاجة جميلة قوي في تعليم المسيح انه عاوز يقول لنا ان الانسان البسيط يقدر يميز بين صوت الراعي الصالح وصوت الغريب لما تلاقي صوت غريب تعاليم جديدة غريبة كنيسة عمرها ما سمعتها ولا شافتها ألفين سنة تمشي وراها ولا تمشي ورا الراعي الصالح ما تخليك على أثار الغنم هو أنت أول واحد مشيت في سكة لا تعرف صوت الغريب في أصوات غرباء كتيرة تدخل عشان تشوش على صوت الراعي كل واحد عاوز يقول فكرة ويشد الناس وراه حاسب لأن هياخدوك على فين دول الراعي الصالح كان أمين معاك قال قلت له السكة حلوة قال لك السكة حلوة قوي بس أقول لك حاجة الطريق كارب والباب ضيق طب ليه يقول لك مش مهم ليه بس أنا بعرفك السكة أهو عشان ما يجيش واحد يقول لك الطريق واسع قوي ما تصدقوش انا بقول لك الطريق غير كده نحن نحتاج ان نتبع صوت الراعي الصالح صوت المسيح له المجد الموجود في الكنيسة عبر مئات السنين والإيمان المسلم مرة للقديسين والطريق اللي عدوا فيه الشهداء والأبرار والقديسين والأتقياء أحسن لو طلعنا منه نمشي ورا الغرباء تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء هذا المثل قاله لهم يسوع وأما هم فلم يفهموا وأما هو ما هو الذي كان يكلمهم به لم يفهموا ما كان يكلمهم به ليه هم ما فهموش للوهلة الأولى أنه بيحط نفسه في مقارنة مع الرعاة الأرضياء اللي هم رؤساء الكهنة هي كانت مقارنة واضحة وفاضحة أن الجماعة دول يا جماعة دول حر دول سراق ولصوص دول بيعطلوكوا عن ربنا بدل ما بيقربوكوا من ربنا دول بيعلموا أفكارهم دول مش عاوزينكم تقربوا من ربنا يسوع من المسيح نفسه لكن المسيح يقول أنا هو الرأى الصالح ولسه ما كانش أعلن هو ادى المثل ولسه ما طبقوش على نفسه عشان كده في الأول هما ما فهموش هو بيقول اللي يدخل من الباب يبقى راعي اللي يدخل من غير الباب ما يبقاش راعي الخرفان تسمع صوت الراعي ما تعرفش صوت الغريب ولما تسمع صوت الراعي تطلع وراه وتمشي وراه المثل ده قاله المسيح عشان يفهموه على نفسه هم برضه ما فهموهوش والحقيقة في أمثال كثيرة كان يقولها المسيح ما كانوش يفهموها من الوهلة الأولى فقال لهم يسوع هيشرح بقى لأن الحكاية مش محتاجة أمثال قول يا رب واشرح كمان الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف أنا الباب يبقى أول حاجة قالها على نفسه إن هو الباب احنا قلنا هو الباب والبواب والراعي بس خلينا في الباب دلوقتي أنا هو باب الخراف جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم يعني تقصد مين يا رب يقصد كل رؤساء الدين في الوقت ده اللي كانوا بيعلموا الناس تعاليم حسب مزاجهم وبيبعدهم عن ربنا ومنهم رؤساء الكتب والفريسين في الوقت ده اللي كانوا ضد المسيح لأن دول كلهم سراق ولصوص طبعا محدش يفهمها ويقول انه دول الانبياء لا طبعا ملهاش علاقة بالانبياء في ناس جسرت وقالت هو يقصد الانبياء لا ما يقصدش جميع الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص بالانبياء بدليل انه بيشهد للانبياء في موضع اخر يقول مثلا يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين اليها كم مرة هي كم مرة دي تتضمن كل المرات اللي بعت انبياء ومرسلين إذا ده ما يقصدش هنا الأنبياء لا يقصد المعلمين الكذبة في الزمن ده اللي حاولوا يخلوا اليهود يمشوا وراهم ويزوغوهم عن معرفة ربنا ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب الآية دي مهمة أنا هو الباب اوعى تعمل حاجة في حياتك الروحية ما يكونش المسيح هدف قصادك احنا لا نعرف عمل روحي إلا وغرضه الدخول من الباب أو الالتصاق بالمسيح لأن هو قال أنا هو الباب أنت بتصلي ليه مش عشان تضرب رقم قياسي في الصلاة مش عشان تحفظ مئات المزامير مش عشان تبقى يعني رجل صلاة ومعجزات احنا بنصلي لأن الصلاة هي الدخول من الباب بنقرأ الإنجيل ليه لأن محتاجين نقعد مع ربنا يسوع المسيح الذي هو الباب بنتناول ليه لأن هو قال أنا هو الباب يبقى جسد ودم واللي بناخدهم دول هم طريق الأبدية كل عمل روحي غرضه الوحيد الالتصاق بالمسيح أو الدخول من الباب تقرأ كتب روحية مش عشان تزداد معلومات مش المعلومات اللي هتدخل السم انت بتقرأ كتب روحية عشان تقرب من ربنا عشان تدخل من الباب بتعمل خدمة ليه وتعمل خير ليه مش عشان يبقى لك اسم وكرامة وتبقى خاتم كل ده مش مهم كل ده بنعمله عشان تدخل من الباب تبقى لازق في ربنا يسوع المسيح اللي هيلزق فيه اللي هيدخل من الباب ده داخل كده سكته سهلة للملكوت أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى بالراحة بقى الحتة دي إن دخل بي أحد يعني اللي هيمشي خلال المسيح يعني اللي هيعدي من خلال المسيح بمعنى اللي هيلزق في ربنا يسوع المسيح اللي هيعرف سكة المسيح صح سكة الباب سيخلص يخلص طب ازاي ده لسه يعني يعني هنا يخلص معناها ينجو من اي طريق اخر يخلص هنا معناها انه كده مش هيضيع لانه دخل من الباب ويدخل ويخرج ويجد مرعى هقولها بأكثر من معنى الإنسان يدخل على المسيح من باب المعمودية عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي المعمودية المفروض تبقى على باب الكنيسة بره الإنسان يدخل بالإيمان والمعمودية على الكنيسة والكنيسة هي السماء على الأرض فنحن ندخل من الباب للخلاص جوه الكنيسة فندخل طب احنا هندخل الكنيسة بعدما خلصنا في المعمودية وبعدين هنخرج على فين نخرج من الكنيسة على السماء فنجد مرعى تاني الإنسان يبدأ حياته مع الله فيدخل من الباب فكده يطلع بره العالم يعني ايه ينفصل عن العالم لأنه دخل الحظيرة لأنه دخل من الباب يخرج من هذا الباب على باب آخر حيث الرعاية الكاملة والسعيدة اللي هي الأبدية فنحن رحلتنا مع ربنا أننا نلتصق به فندخل من خلاله إلى هذه الحياة ونثبت في الكنيسة ونخرج من هذه الحياة إلى حيث نجد مرعى تلاحظوا أن فكرة المرعى الأخير ده دي فكرة مشهورة في الطقس القبطي لدرجة أن احنا في صلاة الثالث نصلي مزمور الراعي عشان نعزي قرايب المتوفى ونقول لهم هو دلوقتي يجد مرعى فنجيب خضرة ونجيب مية ونقول لهم ايه هو دلوقتي في مياه الراحة ودلوقتي في مراع خضر ليه لانه عدى في السكة صح لزق في ربنا يسوع فتمتع بالخلاص ودخل الكنيسة وعاش فيها سنوات عمره وخرج منها ليجد مرعى هذه أبسط معنى وأسهل معنى نحن ندخل من الباب يعني ترتبط حياتنا من أول يوم بالمسيح عشان كده الكنيسة بتعمدنا وإحنا أطفال فنحمل اسم المسيح فنخلص وندخل ندخل في معترك الحياة في الأزمات في التجارب في الحياة الروحية في الجهاد ونخرج من هذه الحياة إلى حيث نجد المرعى الأخير إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى هذه خطوات حياة الإنسان الروحي ترتبط بالمسيح له المجد تنال الخلاص لكن الخلاص مش دلوقتي هتناله حين تجد المرعى لكن انت خدت العربون خلاص خدت البداية حين دخلت من المسيح أمنت بالمسيح وعايش معاه تدخل معه إلى هذه الحياة الأرضية وتخرج من هذه الحياة الأرضية إلى الحياة الأبدية حيث تجد مرعى إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى في كل التجارب تقدر تقول نفس الكلام التجربة صعبة جدا طب وماله ادخل من الباب ادخل على التجربة والأزمة من الباب الزق في ربنا بالصلاة والتناول فتخلص تخلص انت في داخلك يعني يمكن التجربة ما تتحلش لكن انت من داخلك تخلص يعني ايه تنجو من الاكتئاب من اليأس من الانهيار وتدخل هذه التجربة وتخرج منها إلى مرعى جميل إذا ممكن تطبق على أكثر من معنى المهم أنك تدخل من الباب في الأول السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل هنقف عند الآية دي بيقول السارق ممكن يجي يغري الغنمات ويحاول يناديها بأسماء مزيفة لكن لابد أن نعي تماما أنه ما فيش سارق هياخد الغنمات يفسحهم ويرجعهم مش ممكن أحيانا الشيطان يجي يظهر لنا مجموعة من الشهوات والأفكار المغرية اللي في ظاهرها مريح لكن هتظل القاعدة أن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك يعني مش ممكن هتكون شهوة المال هتريحك مش ممكن وراها شيطان والشيطان مش عاوز غير انه يسرق ويذبح ويهلك مش ممكن شهوة الجسد هيكون وراها فايدة هي كده كده وسيلة من وسائل الشيطان والشيطان الحرامي ده لا يريد إلا أن يسرق ويذبح ويهلك مش ممكن شهوة المراكز وتعظم المعيشة يكون لها غرض آخر إلا في الآخر أنها تسرق وتذبح وتهلك يعني حتى لو تراءى لنا في لحظة أن السارق غرضه كويس لا يمكن يكون غرضه كويس السارق ينطبق أساسا على الشيطان وكل جنوده وكل شهواته وكل قواته وكل تعاليمه البطالة السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك الشيطان ما يحب لناش حاجة كويسة أبدا يرفعك اه في الدنيا شوية عشان يلعب بيك في اليوم والوقت المناسب ويذلك في الوقت المناسب أما أنا مسيح له المجد في المقابل فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل أما أنا لهم اللي هي عايدة على مين على الخراف على الخراف طبعا الكلام على الخراف والخراف احنا قلنا اللي هي الكنيسة او كل البشر كل اللي هيمشوا ورا ربنا اما انا فقد اتيت لتكون للخراف حياة برضو آية غريبة يا رب هم الخراف ما لهمش حياة بصراحة ما لهمش بدون المسيح لا تكون لهم حياة تمثيلية اللي يفتكر نفسه عايش وهو بعيد عن ربنا الجالسون في كورة ظلال الموت أشرق عليهم نور الموت والحياة في نظر المسيح هي درجة الارتباط به شخصيا لأن هو مصدر الحياة هو مصدر الحياة فاللي بعيد عن المسيح مش عايش مش عايش فبيقول أنا جيت لهم على الأرض عشان أديهم حياة هم مش عايشين فأنا جيت لهم عشان أديهم حياة وستكون هذه الحياة أفضل وليكون لهم أفضل جدا من الحياة الأرضية الإنسان العادي آخر طموحاته أمجاد الدنيا لكن هناك أفضل هناك حياة أرقى من كده كتير وحياة أجمل حياة هنا وهناك طبعا مش بس هناك في السماء في واحد يتصور ان احنا كل كلامنا عن الحياة السماوية بس لا نحن نتكلم عن حياة أفضل على الأرض وفي السماء الحياة مع المسيح أفضل على الأرض وفي السماء أفضل نفسيا وأفضل روحيا وأفضل من كل المقاييس صحيح الحياة مع المسيح على الأرض يكون فيها شوية متاعب ووصايا وصليب لكن هي أفضل جدا لأن المسيح له المجد يعطينا حياة حقيقية الحياة التانية حياة مزيفة طعم الراحة والسلام اللي تلاقيه مع ربنا لا يمكن تجده في العالم في أجمل صوره في أرقى مجالاته مش ممكن أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل عشان كده احنا بنمشي ورا المسيح نقول له عاوزين هذه الحياة وعاوزين هذا الأفضل ممكن تعتبر الحياة الحتة الأولانية عشان يعيشوا لأن هم مش عايشين على الأرض ويكون لهم أفضل اللي هو الأجر السماوي والحياة الأبدية فالمسيح جاي يدينا حياة حقيقية على الأرض لأنه السارق ما بيديش حياة حقيقية وكمان بيحضر لنا الحياة الأفضل في السماء نكتفي بالقدر ده نختار آية الحكاية كلها عاوزة تتحفظ ما انتوا دي حافظينها احنا عاوزين حاجة ما تكونوش حافظينها أنا هو الباب إن دخل بي أحد يخ... فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى نقولها مع بعض أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد كمان مرة أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد